وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أنا أحبكم في الله وهذا شرح كتاب كيف أتوب العقوبة الأولانية كانت حرمان العلم الثانية حرمان الرزق ثلاثة وحشة أربعة الأول ثلاثة وحشة بينه وبين الله أربعة وحشة بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر من العقوبات إنك تلاقي الناس الطيبين مش بيحبوك مش طايقينك مش قابلينك رافضين قربك مش عايزين يشوفوك زهقانين منك قرفانين من قربك دي علامة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا المؤمن يألف ويؤلف المؤمن أسهل حد يتحب ده المؤمن اللي ربنا راضي عنه يحب ربنا ينادي ربنا في السماء إن الله يحب فلان فأحبوه يوضع له القبول في الأرض واحد من المغرورين زي محمد فؤاد كده قال لي على فكرة أنا موضوع لي القبول قلت له فين؟ قال لي الناس كلها بتحبني قلت له أنا مش بحبك هو ده هو ده الغرور مين اللي بيحبك تحديدا وخلي بالك وقلناها كتير ان الناس في زماننا كتير من الناس بعض الناس كذابين وخصوصا في قضية الحب وقلنا الكلام ده انه يقابلك يقول لك وحشني وانت الحقيقة مش وحش ولا حاجة كذاب كتير من الناس و مفيش داعي بقى لكتر الحكايات فالشاهد ايه ان المذنب ربنا يجعل وحشه بينه وبين الناس انه ي- الناس بتقول اهلا وسهلا الوش الجلد ده والابتسامه المفتعله اما الود والقلب اللهم ارزقنا حب اوليائك ومعاداة أعدائك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا نحب من تحب بحبك ونبغض من تبغض ب- بولايتك يا رب العالمين ونعادي من تعادي بعداوتك له يا رب العالمين اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة ومن العقوبات خمسة تعسير أموره عليه فلا يتوجه إلى أمر إلا ويجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه بعض الناس كده مبتلى إن مس- م- مسددة في وشه كل ما يروح ناحية تلاقيها مقفولة كده، مت- متسددة ستة ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة, بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلي المعاصي بتضعف القلب لذلك قلنا ان ال ودي امور مرتبطه ببعضها اللي هي ايه ان بعض الناس ظهر في الفتره الاخيره الجبن في قلوب الاخوه مش الجبن اللي بيتاكل الجبن اللي هو الخوف من غير الله قال له انكم تاكلون بالجبن في ناس عندها الجبن ده اكل عيش قال له انكم تاكلون بالجبن فقال له وانتم لا تاكلون الا بزله بسله بذله ففي ناس كده اكل عيشهم الذل للظلمه ده اكل عيش عشان يعيش وناس بالجبن والخوف السكوت والخنوع ده اكل عيش عند بعض الناس الجبن ده جه منين تراكم الذنوب لان تراكم الذنوب بيرضع في القلب يوهن القلب عارفين كان لينا خطبه الجمعه اسمها كشف مستعجل فاكرها يا أم شيخ كشف مستعجل دي ايام المطاردات لما كنا زمان بنخطب الجمعه و... ونعلن عن المسجد قبليها بتلت ساعه ف تاني آه غلب ربنا ينجينا يا رب فالشاهد ايه ان كانت في مسجد اسمه مسجد الشيخ علي في في السيدة عائشة السيدة عائشة آه، مسجد كده جوه في الحواري والقبور الشاهد كان المسجد كانت الخطبة عنوانها كشف مستعجل كنت بقول ايه ان الواد آه، محمد ده الواد مصطفى آه، الواد معاذ بلاش معاذ عشان معاذ كويس شويه الواد آه، يحيى ابني آه، الواد شعبان يقول انا نفسي اقوم الليل عندي فطور مش قادر فيجي الدكاتره اللي هم المشايخ يعالجوا يقولوا سبب ضعف الايمان واحنا بنقول الكلام ده معلش التشخيص ده مش مظبوط لان ضعف الايمان عرض للمرض مش سبب للمرض سبب المرض ضعف القلب ضعف عضلة القلب اللي هي اسمها بقى ضعف الإرادة ضعف الإيه؟ الإرادة ما عندوش قوة إرادة هو ضعيف الإرادة ضعف الإرادة ده من إيه بقى؟ من الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي تضعف إرادة القلب لان الواحد زي ما بقول كده ان بيشتكي لي انت اسمك ايه النهارده آه. ها مهاب ربنا يكرمك يا مهاب جزاك الله خير انا بحبك في الله يا شيخ مهاب الشيخ مهاب ده من الناس الطيبين آه، مهاب هو عايز يقوم الليل جاي بيقول لي انا عندي فطور اقول له قوم يقول ما انا مش قادر اقوم عايزين علاج للفطور ما هو علاج الفطور انك تعمل ما هو انا مش قادر اعمل هو الفطور ايه غير ان انا ما بعملش هو ده اللي بنقول بقى ده ضعف الاراده لو عنده اراده اقول له اعمل يعمل يبقى تخلص من الفطور خلص خلاص توالي الاعمال تخلص من ضعف الايمان يبقى اصل المرض ايه ضعف الاراده اللي هي ضعف القلب ضعف عضله القلب لو قلبه قوي عشان كده الرسول صلي عليه في حديث الفتن قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصبح القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض كالصفا مهم قوي كلمه كالصفا يعني ايه كالصفا الحجر الاملس ابيض يعني منور كالصفا يعني قوي زي الحجر قوي كالحجر الاملس جامد يدخل في الحديد قوي فالقلب الناجي من الفتنه جمع وصفين النور والقوه اي قلب ينجو من الفتنه يبقى فيه حاجتين اللي هم ايه منور وقوي قوه القلب قوه القلب وده الامر اللي احنا محتاجينه النهارده ان يبقى عندك ايه قوه قلب قوة قلب منين نجيب قوة القلب انك تبطل ذنوب ومعاصي لان المعاصي توهن القلب حتى تزيل حياته بالكلية ثمانية حرمان الطاعة لا ثمانية هقول لك من الأول تاني واحد حرمان العلم اثنين حرمان الرزق ثلاثة وحشة بينه وبين الله أربعة وحشة بينه وبين الناس خمسة تعسير أموره عليه ستة ظلمة يجدها في قلبه حقيقة سبعة توهن القلب حتى تزيل حياته بالكلية ثمانية حرمان الطاعة فلم فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يسد إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا
الله عليك
أمين نعم يا أخي بيقول إيه عايز خطبة بتاع كشف مستعجل حاضر إن شاء الله إحنا واخدين أجازة أسبوعين في ال- الأربع الثالث نجيب كشف مستعجل إن شاء الله آه، حرمان الطاعه احنا بنقول ايه لو اتنين طالعين سلم انا طالع انا وانت على السلم كده بلاش انا وانت طالعين اتنين على السلم في الدرجة التانية الرابعة الخامسة وهم على الدرجة العشرة واحد طلع ل 11 والتاني نزل لتسعة طلع ل 12 والتاني نزل لخمسة لو اللي نزل ده بالمعصية عايز يلحق اللي كان معاه يطلع له ازاي لو طلع ده لستة التاني طلع ل 13 سبعة 14 آه هي دي مشكلة العاصي إن في الوقت اللي أنت بتعصي فيه ضيعت وقت طاعة يعني بدل ما تطلع درجة نزلت درجة فبقت الخسارة اتنين وبعدين الوقت اللي انت بتتوب فيه ضيعت وقت طاعة فبقت الخسارة ثلاثة وهكذا عشان كده ابن القيم لما عالج في المسألة دي هل إذا عصى الإنسان ثم تاب هل يعود إلى درجته؟ مستحيل يعود إلى درجته لأن في الفترة اللي هو عصى فيها ضاعت عليه درجات وفي الفترة اللي بيتوب فيها ضاعت عليه درجات أصل أنت أنت مفكر الحساب بإيه؟ مقياس الحساب عند ربنا بإيه؟ بالذرة فمن يعمل مثقال ذرة يعني بأقل من ثانية يعني أنا قلت سبحان الله وبحمده خدت اقل من ثانيه اهي سبحان الله وبحمده قلت لا اله الا الله استغفر الله خدت اقل من ثانيه الحساب بالثواني الراجل اللي قاعد يتفرج على فيلم لمده ساعتين اللي قاعد آه، منشغل بمعصيه على النت لمده ربع ساعه مكالمه غلط لمدة خمس دقايق والمعاصي النهاردة بتحرق الوقت كل ده بيضيع منك الطاعات تسعة المعاصي تقصر العمر نعم يا أخي آه، صلى على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الراجل اللي بيقول امال نروح فين من يبدل الله سيئاتهم حسنات لو قريت الايه صح كنت عرفت يعني ايه دي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه الا من تاب ها وامن ها وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اصل ده ما تابش بس ده عمل ثلاث حاجات ده تاب ها وآمن وعمل عملا عمل عملا دي اللي هي عمل لكل معصية يا جماعة بس دي محتاجة علم بقى واحنا ما عندناش وقت الليلة دي ال- احنا لسه عملنا حاجه للصبح مش احنا لسه
ان كل معصية لها عمل صالح من جنسها يحبطها ويمحوها فعشان كده ربنا قال وعمل ايه عملا فعشان كده زي ما بقول كده المدخن لو جه يتوب لازم عمل صالح من جنس دي بالذات ان هو العدد الفلوس اللي صرفها على السجاير يصرفها وعدد الانفاس اللي خرجت من بقه دخان تخرج استغفار و و و و و في شو في كتله حسنات او أو بن- بنسميها ب- بكت ها من الاعمال لازم دي عشان تشيل دي فيبدل الله سيئات حسنات انا انا شايف ان الاخوه بيلعبوا بالايات وبالقران فيبدل الله سيئاتهم حسنات ده انا كده اكتر من حسنات الشيخ لان انا عملت ذنوب اكتر منه وما يدريك يمكن الشيخ عمل ذنوب اكتر منك لكن القضيه في ايه ما هياش لعبه آه، آه، آه، انت بتتعامل مع رب عزيز رب جل جلاله بيحب الطاعه ويكره المعصيه فلما تتعامل مع حاجة بيكرهها وشافك وانت بتعمل ما يكرهه ومصر على ما يكرهه وتوالي ما يكرهه وبعدين تقول لي يبدل الله سيئاتهم حسنات كده ببساطة لا افهم الآيات تسعة أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر واحد يقول ايه ده هو مش ربنا قال فاذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون يقول لك ما انت لو فهمت القران على بعضه في يمحو الله ما يشاء ويثبت ان ربنا كتب ان فلان عمره ستين سنه وهيوصل رحمه فربنا هيزوده عشر سنين هيبقى عمره سبعين ودي اسمها البركه في العمر وفلان عمره ستين سنة وهيقطع رحمه وتكثر معاصيه فهن يخت- يخصم من عمره خمسة يبقى عمره خمسة وخمسين فيموت عند الخمسة وخمسين أو يموت عند الخمسين ده مكتوب وده مكتوب زي ما بقول كده فلان هيمرض ويدعي ويشفى وفلان هيمرض ومش هيدعي ويموت مكتوب كده مكتوب كل شيء مكتوب مش يعني ال ال الكتاب سجلك اللي مكتوب عند ربنا مكتوب فيه كل شيء انك هتعمل ولا مش هتعمل وتاثير العمل ده ايه تحديدا عشان كده المعاصي تاثر عمر اه تمحق بركه العمر تمحق البركه في العمر فيموت وهو لا يشعر تحس انسان زي ما بيقول كده عنده 60 سنه وهو حاسس ان هو عنده 35 سنه وانسان عنده 60 سنه وحاسس انه عنده 100 سنه خلاص خلصان عشرة أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها الخروج عنها 11 وهو أخوفها على العبد أنها تضعف إرادة القلب فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا قلت لكم القصة دي إن كان في واحد بيحج معايا من 20 25 سنة 85 يبقوا كام سنة دول؟ آه، 27 سنة من 25 سنة كان بيحج معايا وكان بيدخن قلت له اول واحد اول واحد اشوفه في حياتي محرم وفي ايده سجاره فقلت له لبيك وبتعصيه ينفع الكلام ده فقال ادعي لي ربنا يتوب علي ازاي انت بس في ايدك السيجاره ارمي السيجاره رمى السيجاره فما تدخنش تاني طول ما انت محرم خلاص اتفقنا اتفقنا وفعلا بطل طول ما هو محرم اول ما قلع الاحرام بعد طواف ال- بعد طواف ال- الافاضه في مكه راح مولع سيجاره قال لا ما احنا بطلنا خلاص قال لي ادعي لي ان انا بطل المهم كنا بنحج مع بعض بفضل الله عز وجل فكل سنه يا ابني توب ادعي لي ان ربنا يتوب عليك بعدها بعشر سنين قال مش هتوب بحبها فبعد ما كان بيقول هتوب ادعي لي ان انا اتوب من عقوبات المعاصي ان ربنا نزع من قلبه اراده التوبه خلاص مش عايز يتوب نسال الله عز وجل ان يعو... ان يعيذنا من ذلك فمن اخطر عقوبات المعاصي ان ينزع الله من القلب اراده التوبه من المعصيه يبقى بيعصي وتقول له توب يقول لك ما ما انا قابلت فلان مات بقى مش عايز اقول لكم اسمه واحد مشهور م- مدرب كوره مشهور قابلته في المطار من يجي ست سبع شهور كده قبل ما يموت مباشره سبحان الله العظيم والله العظيم ربنا شهيد بيني وبينكم انا شفته بعيني كده ان هو بيولع سيجاره من سيجاره بي... آه بيولع السيجاره الجديده من السيجاره القديمه بيولع السيجاره من سيجاره فقلت له يا استاذ فلان يا استاذ محمود توب بقى قال لي يا عم اللي كان هيتوب كان تاب من زمان بس انا عندي النهارده 75 سنه اتوب فين قلت له حتى ده ده بالعكس ده انت دلوقتي اولى انك انت تتوب ما ينفعش كم وقعدت معاه على الترابيزه في المطار في الاستراحه بتاع المطار قريبا من نص ساعه واقول له توب يقول لي خلاص مش هتوب اللي هيتوب كان تاب خلاص عدت عدت مرحله ان انا اتوب دي اجيبه من هنا يجي لي من هنا احاول من هنا وانا بحبك وانا خايف عليك وانا عايزك وانا وحسيت بالراجل في الراجل فعلا بمسكنه وانهيار نفسي عجيب جدا يأس ورفض انه يتوب ورفض انه يقول تبت او رفض انه يقول هتوب هي دي ان ينزع الله من القلب من قلب العبد ايه اراده التوبه اراده التوبه فتجد الانسان اذا نزع منه اراده التوبه تقوى اراده المعصيه او نقول ان اراده المعصيه تقوى حتى تزيل اراده التوبه 12 ان ينسلخ من القلب استقباحها زمان انتم مش عارفين والله انتم مساكين قوي وزمانكم يعلم بربنا كان زمان اخواننا لما الواحد منهم يروح الجيش كان بيعمل ايه لما ينزل اجازه يجيب منديل ويروح ايه ربطه على لحيته كده يغطيها ليه عشان ما حدش يشوف لحيته وهي محلوقه ليه حياء من المعصيه شفتوا المنظر ده للاسف ما شفتوش زمن وحش بقى في جرأة في المعاصي احنا بنقول ايه ان اول ما ينزل من الجيش يقوم يغطي نفسه ويلف نفسه بحيث ما يبانش ان هو حالق لحيته مرة في مرة في مرة في مرة اه ياخد عليه ويقابل الناس عادي هي دي استقباح المعصية دي أول سبيل التوبة إنك أنت تحس إن المعصية قبيحة هي المعصية قبيحة؟ آه لازم تؤمن بهذا أن كل المعاصي قبيحة في الأصل فلما نهى عنها الشرع زادها قبحا إلى قبح التحسين والتقبيح العقلي بيقول ان المعاصي في الاصل قبيحه عشان كده سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في الجاهليه وما كانتش الخمر حرام ليه لان شرب الخمر قبيح عقلا صفوان بن المعطل لما اتهم في السيدة عائشة رضي الله عنها المبرأة النزيهة الطاهرة المطهرة أسأل الله أن يرضى عنها وعن أبيها وعن صفوان بن معطل رضي الله عنه أيضا قال إيه والله ما مست يدي كتف امرأة لا تحل لي لا في جاهلية ولا في إسلام ما زناش في الجاهلية هند لما الرسول بيعاهدهن عاهد بايعنني على ألا تزنين قالت له إيه أو تزني الحرة وفي حرة تزني الحرة عندها الزنا شيء معيب حتى لو مش حرام عشان كده ما يقال عن عمار ايه نعم الرجل عمار لو لو لو لم يخف الله لم يعصه ده كلام بقى بنقول بقى ان في ناس يا بلد فين الناس النظيفه دي ان حتى لو ما بيخافش من ربنا ما يغلطش كنت بقول كده ان في ناس الامام احمد بن حنبل ان الله ين- يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته في ناس ربنا غرسهم زرعوا فلما بقى شجره قالوا ايه لما ضربوا الامام انا كل مره هقول لكم القصه دي صلى الله عليه وسلم ال- الامام اه الامام احمد بن حنبل وكنت بتكلم في سمر فاكرين البرنامج بتاع سمر اه T H O M O R سمر جمع سمره ال- بنسجل خمس دقائق كده برضو الحلقه خمس دقائق عن الكرسي فتنه الكرسي ان الكرسي ده فتنه بيغير النفوس المعتصم ده كان رجل من الصالحين كنت بدي مثال بأحمد بن طولون أحمد بن طولون كان عن عامل في بيته مكبرية يجمع فيها العلماء وال والقراء طول النهار يقروا قرآن ويأذنوا ويسبحوا ويهللوا ويكبروا طول النهار وطول الليل على مدار ال 24 ساعة ومع ذلك أحمد بن طولون لم يقبل في حياته أحدا يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر اللي يقول له حاجة يقول له احبسه دخل عليه الأسد ياكله اقتله حجاج بن يوسف الثقفي له مواعظ تب- تدوب القلوب لو سمع المرة الجاية إن شاء الله بقى فكروني أجيب لكم موعظتين من مواعظ الحجاج وكان بكاء ووقاف على القرآن وكان إذا صدق انكسر وكان إذا صدق عارفين دي عارفين هالمعلومة دي عن الحجاج؟ آه، توصلها الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام راجل قال له ان الشمس لا تنتظر ان الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك قال هاتوه فلما دخل اهله قالوا له ده مجنون ما يعرفش حاجه ده مجنون فقالوا انت مجنون قال له لا انا مش مجنون لا ازعم ان الله ابتلاني وقد عافاني قال له اذهب فانت حر كان إذا صدق انكسر واحد رماه بسهم وهو واقف بيخطب فراح ضربه بسهم فالسهم عدى من جنب ودنه ون فقال هاتوه فجابه بعد الخطبة بيقول له ما الذي حملك على هذا قال له الغباء أنا غبي قال له اذهب إذا قصص زي كده كتير زي ما بقول لك كده لما تيجي تتكلم عن الحجاج قتل مئة ألف منهم صحابة لما تيجي تتكلم عن أحمد بن طولون قتل 14 ألف لما تيجي تتكلم عن ال- ال- ال- المعتصم زي ما بقول لك كده علق الإمام أحمد وضرب 17 صوت قدام عينه وكان بيقول للي بيضرب شد قطع الله يدك الناس دي ازاي يبقى عابد وزاهد ومحب لربنا ويظلم بالطريقه دي الكرسي فتنه الكرسي هي دي فتنه الكرسي اللهم انا نعوذ بك منها عشان كده سيدنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا- لابي ذر يا ابا ذر انك ضعيف فلا تتولى على اثنين اوعى تبقى ريس على اثنين فالشاهد هنا ايه اللي احنا كنا عايزين نقوله ان الامام احمد بن حنبل لما اتضرب قال ايه سبحان الله العظيم الرفعي بيقول عن الامام احمد هؤلاء الناس كانوا لا يعتبرون فضائلهم فضائل بل كانوا يعتبرون فضائلهم امانه عندهم يا رب تفهموا بقى الناس الكبار دول ما بيعتبرش ان هو قوي لا ده بيعتبر قوته دي ايه ربنا مديها له امانه يدافع بها عن المؤمنين دول فعشان كده ثبات الامام احمد ما كانش بيعتبره فضيله لا ده كان بيعتبره ايه امانه بيؤديها انه لو زل الناس دي كلها تزل فثباته امانه في عنقه في رقبته ف ال- كا- كان قضية انسلاخ ال- تق- ال- قبح المعصية من القلب بيعمل عمل قبيح بس ربنا بيعاقبه أن يزيل من قلبه استقباح المعصية أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون صح انا صح كده يا شيخ معاذ ماشي طب الحمد لله ال- القضيه في ايه نزع استقباح المعصيه من القلب دي مصيبه كبيره هنقف على نمره 12 اللي هي نزع است- ان ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عاده فلا يستقبح من نفسه رؤيه الناس له ولا كلامهم فيه اللهم انا نسالك ان ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
وَالْسُورِ